هتصهد يبقى اذا هنا لما بيجي يقول له شاول شاول شاول شاول للناس هتضطهدني انت بتضطهدني انا يبقى هنا بيعلن ليه عشان كده اعلن ان احنا اعضاء في الجسد المسيح اعضاء واحنا اعضاء جسده احجار مبنيه فيك لله احنا رغيف واحد خبز واحد لكن في العهد القديم ما نقدرش نقول رغيف واحد خبز واحد أرجسة كثيرين قديسين كثيرين حتى في العهد القديم ما حط شخص واحد ده كان في العهد القديم حطوا ثلاث أشخاص قال يتكوا في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب الله طب ليه ما قلتش إبراهيم وإسحاق يبقى في إبراهيم ويعقوب يبقى في إسحاق وهكذا لا ما هم دول أعضاء لكن احنا نكون في في المسيح الذي هو في حضن الآب ده الإعلان فهنا في العهد القديم بيقول صحاب وصحون يقول كتاب واخد بالكم وجماد من اداب من اداب الموائد او الاتيكيت بتاع الموائد ان كبير المائده هو اللي بيقدم من الصحاف في الصحون هو اللي بيقدم هو اللي يقدم لك وانت اللي تاخد خد بالكم كونك انك انت تجيب ايدك وتاخد من الصحفه والكبير موجود يعني معناها ايه؟ يعني معناها انك مش عايز تاخد من ايدك ودي الشكوى فين؟ يا رب يسوع عنا ايه ده؟ قال ايه ليوحنا؟ اللي يحط ايده معاي في الصحفه هو ده اللي هيتكلم واخد بالكم؟ في آية تانية يقول لك إيه؟ الذي أغمس اللقمة من الصحفة وأعطيه هو يقول لك فلما أخذ اللقمة دخل الشيطان هو حط إيده مع المسيح في الصحفة ولا ما حطش؟ هو جه يحط إيده والمسيح بيحط إيده فلقى إيد يسوع نزلت قديه فهو اتكتل رجع إيده فالمسيح يسوع طلع اللقمة وراح إيه؟ مديها فدي رمز الصحافة رمز ايه؟ ما تمدش ايدك وتاخد بمزاجك لكن اطلب ان هو يديلك انا عايز اللي من ايدك يا رب انا عايز اللي من ايدك على رأي رأي تميمة اللي يقول لك ايه وبعز انا مش عايز حاجة ان كانت مش راح ترضيك يعني انا بعز بقول لك مش عايز حاجة إن كانت مش راح ترضيه أي غنى مش عايزه أعيش في فقر أكلها بملح أنام في الشارع وأنت راضي عني أحسن مشهد الدنيا كلها وأنت رافضني صدقوني خدوها نصيحة دي أساسا عشان كده هنا يقول لك صحاب في الرجال وصحون طيب ليه قال على الشفة جامة الجامة برمز للغضب والكاس برمز ليه للألم فاكرين لما جينا نتكلم عن الصحفة اتكلمنا عن يهود طب ولما نيجي نتكلم عن الكاس نتكلم على مين على ابناء زفر هم ابناء زفر قالت له انا عايزه واحد من اولادي تمجدك عن يمينك والثاني على شمالك قال لها أيستطيع أن يشرب الكأس التي أشربها الكأس آه وكل واحد له كأس والكأس مش أنت اللي تملاه تقول عايز نصه عايز ربعه لا اللي تديهوني يا رب المر اللي من إيدك أحسن من الحلو اللي أنا أختاره لنفسي طبعا أم أبناء زبدة دي ما تعرفش حاجة قالت له أيوه يقدر يشربه جت من حتة كأس مهما كانت حنظل آه ساعة مرار يفوت ولا حد يموت ويبقوا في المجد وهي ما تعرفش إن الكأس اللي هيشربه إيه واحد عن يمينك واحد عن شمالك يعني واحد يبقى اللص اليمين والثاني اللص الشمال دي لو كانت تعرفها اصل هو مجده ايه مجده الصليب فلما بيتكلم عن مجده قال انا عايز واحد عن يمينك واحد عن شمالك يعني واحد يبقى اللص اليمين والثاني اللص الشمال واحد يخلص والثاني يهلك قال لها قالت له هيقدر يشرب الكاس اللي شربها قالت له قال لها كان على الكاس هيقدر هيشربوها وفعلا ده اللي حصل اول واحد في الرسل اتقتل مين؟ يعقوب وأهو وآخر واحد اتبهدل في الرسل ونفوه وتعذب مين؟ يوحنا يعني هما الاثنين واحد بدأ بيها والثاني ايه؟ أنهى بيها أبناء الرعد دول قال لها لا انت اختك ما تعرفيش الدروس ولا عن يمين وعشان زمان ايه اقعد بقى ما تفضيش من الجنه في الكشف معرفتك سيب الرب يفضل كشف كل واحد كل واحد يديله صليب معين على قد استحقاقه على قد احتماله اوعى تفتكر تقول صليب تقيل صدقوني ربنا عارف عارف الوزن وعارف المقدار ده الطبيب لما بتروح له عشان يعالجك يقول لك انا انا بقيس الدواء بميزان حساس ميزان الذهب ما احطش ما اقدرش احط مني جرام زياده وانا ناقص مني جرام تقول له نقصت طب شيل لي حته المرار من الدواء يقول لك طب ويعمل ايه الدواء ما ما يفيدش ان موضوع هو بيتاخد وبعدين خلوا بالكم هنا التصنع صحافها صحونها صحافها يعني ايه سريتها صحونها اطباقها شتاتها كوباياتها جاماتها الشفاشف بتاعتها التي يذكر بها تصنعها منين؟ من ذهب نقي تصنعها يعني ربنا اللي هيديلك هو اللي يديلك انا بيتصور لي الاتي بيتصور الشخص بتتصور لي ان الشخص لما بيديني الصحني دي الخدمه اللي هيقدمها لي ان انا هخدمها يقول لي انت دي حدود خدمتك والكاس اللي هيدونه يشربه ده ده حدود المرار اللي هتشربه من خدمتك لان كل خدمه ليها الام ليها دقتها كل انسان فيكم يا رب انا عايز اشبع بيك يقول لك حاضر خد خد طبع بتاعك دي شبع وبرضه تشرب شويه من الكاس لازم تكون لك دقات ان لم نتألم معه لا يمكن ان نمجد معه وبعدين الدقات بتختلف عشان كده مش ضيقه واحده مش نوعيه واحده دي دقات كثيره واحد كاسه جسمه امراض عده امراض بيعاني منها هو الكاس ده اللي هي اللي هي ده اللي هي اللي يخليك ترتوي بيا الكاس ده بيروني بيك المرض اه والثاني فشل وواحد يقول له الكاس ده انا همله لك شويه سجن تاخد حبس والرابع يقول له انا هدي لك شويه فقر كل ما تدخل في المشروع يتاكل يقول له راب يا رب بشكل واحد يقول له انا هدي لك كاس انك انت ما كنتش معاك اولادك طب ليه؟ تحرمني ليه من الناس؟ انا شايف كده اسواء ليا هتحب اولاد كتيره وهتحب ناس كتيره هدور على فقراء كتار هتشجعني ليه لما ادور على اثار وهكذا يبقى الكاس رمز للألم الصحفة رمز للخدمة أو للعطية نفس العطية وكله من ذهب نفسه يعني لا تختار لنفسك خدمة ولا تحدد لربنا الألم اللي يديهولك الخدمة تقول له ها أنا ذا فأرسلني يقول لك يمين تقول له حاضر شمال تقول حاضر الكاس تقول له صمت لن أتكلم لأنك أنت تعلم كله من ذهب نقي يعني كله من ذهب نقي يعني كل الامور تعمل معا للخير الذين يحبون الرب هو صانع الخيرات ما عرفش يصنع للخير كل اللي شايفاه عينيكم ده خير كل الشر اللي بيشيب شعركم ده خير من ايد الرب خير حط الخدة تحت راسك ونام مستريح وقول مع داود النبي حتى إذا اهتزت الجبال وسقطت قطاع البحار لن يرتعب قلبي يكفي يكفي في المزمور 23 اللي بيقول الرب راعية فلا يعودني شيء يقول له ايه ها هيأت قدامي ها مائدة ها تجاه مضايقية مائدة تجاه مضايقية أنا في المائدة دي كل مضايقية بيروحوا ليه يا حبيبي أصل في المائدة بشوف خبز الحياة أصف المائدة بشوف الخدمة اللي ادهاني ربنا أصف المائدة بشوف الألم اللي سمح لي بيه ربنا أصف المائدة بتمتع بالرب على كل وجه الناس يبصوا لنا يقولوا لنا دي جمال واحد يشرب من جامة عارفين جامة؟ يقول لك جامة غضب الله غضب ماله أنا أشرب من إيد ربنا ما يهمش نوع المشروب إيه مهم وتضع على المائدة خلي بالكم مش الكلمة التي يسكب بها جه عند الجامع وقال يسكت ده يعني مسك سفيد سفيد السفيد عن حاجة ايه نازلة ورا بعض صدق تلاقي نفسك طالع من ألم داخل سالب طالع من ألم داخل سالب طالع من ألم داخل سالب تشرب الكاس يجي لك كاس تاني تشرب الكاس يجي لك كاس تاني وين انت؟ يقول لك ما حبيبي هو ده الباب الضيق ما هو ده طريق الشرب اشرب وبص للايد اللي ادتك هتفرح اشرب وبص للمادة اللي شربتها هتحدث بص للايد اللي ممدودالك بص للصوت اللي بيقول الذي لم يشفق على ابني بل بذلوا لأجلنا كيف لا يهبنا معه كل شيء وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمام طبعا في العهد القديم كان خبز جمع كان كم رغيف 12 رغيف شعب بني إسرائيل يفتخروا الواحد كده يقف يقول لك أنا من يهوذا الثاني يقف يقول لك أنا من داود الثالث يقول لك أنا من سبط بنيامين الرابع أنا من سبط يا فاكر كل واحد يفتخر برغيفه ده رغبنا لكن احنا ما فيش لا يهوذا ولا لاوي لا يهودي ولا يوناني لا عبد ولا حر لا رجل ولا امرأة الكل واحد في في رغيف واحد في شخص مين في المسيح في المسيح نقف شوية عند خبز الوجوه خبز الوجوه ده كانوا يعملوه ازاي؟ كانوا يخبزوه الكهنة جوه الهيكل ما يخبزوش بره هم اللي يعجنوه وهم اللي يخبزوه كانوا يخبزوه يوم السبت كان دايما يخبز خبز الوجوه يوم السبت على فكرة العهد القديم كله ما ذكرش انه يخبز يوم السبت لكن جبناها من السبت السيد المسيح نفسه قالها لما قالوا له ايه قالوا له ازاي بتشفي الراجل في يوم السبت قال لهم الكهنة في الهيكل وهم بيعملوا الخبز في السبت بينجسوا الهيكل اذا كان اي شغل ينجس يبقى هل هم بيكسروا السبت هل هم كسروا السبت لا ما دام طلب الله كده خلاص فيتخرج يوم السبت ويتحط على مائدة خبز الوجود يفضل قدام ربنا كم يوم سبعة ايام لغاية السبت اللي بعده يجوا الكهنة السبت اللي بعده يروحوا خابزين 12 رغيف تاني يروحوا شايلين القدام ويحطوا الجداد وياكلوا جوه الهيكل القدام هم ياكلوهم كلهم ويشبعوا بيهم دي رمز الحاجة ده رمز ان المسيح او الخبز اتخبز في السبت واتاكل في السبت السبت يعني الراحة المسيح لما بيظهر في حياتك هو راحتك ولما تاكله هو راحتك قعد سبع ايام قدام مين ليه سموه خبز الوجوه لانه بيبقى قدام وجه الاب فالاب بيشبع بيه احنا بنشبع مع الاب بالابن لما ناكل في رسالة يوحنا الأولى يقول لكي يكون لنا شركة مع الآب والابن الله هي شركة الآب غير شركة الابن؟ اه طبعا طب ايه هي شركتنا مع الآب الآب يحب يفرح بابنه فكل اللي يفرح بالمسيح يبقى شرف مين شرف الآب صح ولا لا نختار الأب فيكم ابنه طلع الأول وطلع خرج من كلية الطب وجاب تقدير جيد الأب فرحان فلما فرحان عايز يعمل ايه حفلة لابنه كل اللي يجي يحضر الحفلة يبقى شرف مين شرف الأب شرف فرحته اللي ما يرضاش يجي يحضر يبقى ايه يبقى مش عايز يشارك الأب فرحه فالآب فرحان بالابن هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت كل شخص فيكم يفرح بالمسيح يسر بالمسيح يشبع بالمسيح يبقى شرف مين شرف الآب طيب سرور الاب برؤيته للابن ان الابن يبقى قدام وشه خبز ايه وجوه ده مش امام وجه لا اوعى تفكروا ان الابن يقدر يطلع من الاب لحظه مش اخلى نفسه مش بيقول كده كتاب اخذ صورة عبد صار كانسان ساب السماء ونزل لكن هو فين في حزم الاب شوفوا الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو ايه خبر هو ده اللي خبر لسه في حضن الاب اه خرج منه وما زال فيه الناس اللي بيفتكروا ان المسيح نزل على الارض يقول لك طب ومين كان بيحكم السماء لما كان المسيح على الارض مش ده اللي بيسالوه ولما المسيح مات كان مين بيحكم العالم فكر مادي محدود دي الملائكة لما بصت فوق على العرش شافته ولما بصت تحت شافته قالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض هنا وهنا في الأعالي وعلى الأرض وعلى الأرض في الأعالي نجيب وعلى الأرض متواضع في الأعالي ديان وعلى الأرض سلام وما دام الديان بقى سلام يبقى في الناس ايه المسافة دخلت المسافة مسافتنا يشارك الآب وفرحتنا بالابن طيب ايه هي شركتنا مع الابن اذا كان الاب يصر بان الابن يبقى قدام عينيه فكل اللي يحب يحط المسيح قدام عينيه ويحطه كخبز الوجود خبز عارفين يسوع مرة قولوا بالآلاف فينا تدور عليه دخنة يعني دي غريبة ده قبل كده ما دورتش عليه ده ياما فتحت عميان ياما طهرت بره ياما قومت عرض ياما قلت كلام يدوب القلب ياما خرجت شياطين ياما عصمت موتى اشمعنى النهارده جايين تدوروا عليا؟ هذه المعجزة المرة دي كانت مرتبطة بالبصر كنا وشبعنا الإنسان هو عمر الإنسان بيعمل إيه؟ ما كل الناس بتدور على أكل عيش ولقينا واحد يأكلنا وإحنا نايمين في البيت ده لقطة يا خسارة لأنكم أكلتم فشبعتم لذلك قصرون اعملوا الله للطعام الباقي ده للطعام إيه؟ الباقي ولا همهم برضه قالوا له إيه؟ ماذا تعطينا؟ ثاني ما ردش عليهم موسى ادانا المن فرصة موسى أكلهم 40 سنة من الراجل ده لو أكلنا 40 سنة عيش وعمل عنت في موسى كده يبقى نقعد في البيت وناكل ونشرب وعملت 40 سنة نكون متنا فرصة أنا مين قال لهم أنا هديكم إيه هو أنا هو الخبز الحي النازل من السماء الذي ختم الآن ختم يعني أكمل لأن لما كان يخبز الكيش كان يخبز كتير واخد بالكم ده خط الوجوه كان يخبز 40 رغيف 5 رغيف ويروح يفردهم قدام مين؟ رئيس الكهنة يبتدي رئيس الكهنة ينقي منهم كام؟ أحسن 12 رغيف رغيف لا في شرخ ولا في شرخ ولا في حاجة كل اللي يشاور عليه يروح تنين يبقى ده اعتمده رئيس الكهنة لا بقى ده مش معتمد من رئيس الكهنة ده اعتمده الآب ده الخبز الكامل ده اللي بلا عيب وبلا دنس وده لما هتاكلوه هتبقوا بلا عيب وبلا دنس لما يحضركم لنفسه عروسه مجيده ده الخبز اللي ختمه الاب النازل من السماء من ياكلني يحيى بيا اشبعوا بيا اشبعوا بيسوع تشاركوا الاب حطوا يسوع قدام عينيكم تشاركوا الاب طب وشركاتنا مع الاب اذا كانت شركاتنا مع الاب ان نشبع بالمسيح طب نشارك الابن ايه ايه فرحه مسره الاب ان يرى الابن هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت خبز وجوه يعني قدام وجهه اذا كان الاب يحب يحط المسيح قدام وجهه يبقى انت تحط المسيح ايه قدام وجهك جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا ايه اتزعزع طيب ويسرر الابن سرور الاب أن أفعل مشيئتك يا إلهي تبت يبقى مسألة الابن إن يعمل إيه؟ ينفذ مشيئته بل قال طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم إيه؟ وأتمم عملي أعمل مشيئة الذي أرسلني يبقى أنت لما تخضعوا للآب لما تقولوا لتكن إرادتك يبقى أنتوا بتشاركوا مين؟ الابن خبز الوجود هيبقى فين؟ يبقى في داخل الدايرة في داخل الدايرة هنلاقي شبع بالمسيح هنفرح بالمسيح يسوع له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين سفر الخروج لموسى النبي إصحاح 25 من آية 31 بركاته فلتكن معنا أمين وتصنع منارة من ذهب نقي عمل الخراطة تصنع المنارة قاعدتها وساقها تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها وست شعب خارجة من جانبيها من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة ومن جانبها الثاني ثلاث شعب منارة في الشعبة الواحدة ثلاث كاسات لوزية وأجرة وزهرة وفي الشعبة الثانية ثلاث كاسات لوزية وأجرة وزهرة وهكذا إلى الست الشعب الخارجة من المنارة وفي المنارة أربع كاسات لوزية بعجرها وأزهارها وتحت الشعبتين منها عجرة وتحت الشعبتين منها عجرة وتحت الشعبتين منها عجرة إلى الست الشعب الخارجة من المنارة تكون عجرها وشعبها منها جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي وتصنع سروجها سبعة فتصعد سروجها لتضيء إلى مقابلها وملاقطها ومناصبها من ذهب نقي من وزن ذهب نقي تصنع مع جميع هذه الأواني وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين
ما أجمل أن يكلمنا الوحي في خطوات متتالية أول ما كلمنا الوحي كلمنا عن تابوت العهد وتابوت العهد كيفية القضاء على الموت واستبدال الموت بالحياة ففي التابوت التابوت رمز للموت والإكليل رمز للنطفة وكون أن يكون حول التابوت إكليل يعني أن المسيح حول الموت إلى نصرة علشان كده بولس الرسول بيقول لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح بعد ما بيقيمنا بعد ما بناخد حياة عن طريق تابوت العهد وقلنا ان تابوت العهد ده رمز لسر سجادته لانه عبارة عن خشب صمت وذهب خشب الصمت رمز للناسوت والذهب رمز للاهوت وقلنا في تابوت العهد لا الذهب بقى خشب ولا الخشب بقى ذهب ولا هم تابوتين هم تابوت ايه واحد لا الناسوت اختلط باللاهوت ولا اللاهوت اختلط بالناسوت رغم انهم اتحدوا اتحاد كامل بدون اختلاط او امتزاج او تغيير وصار يسوع هو الاله المتجسد وليس الانسان المتأله عشان نبقى عارفين بعد ما اتكلمنا عن التابوت اتكلمنا عن مائدة خبز الوجود بعد ما يقيمنا يشبعنا بعد ما يقيمنا يشبعنا وقلنا ان كان ليها لمسات من الروح القدس وهو بيشاور حينما اقام الرب يسوع ابنة ييروس بعد ما أقامها قال لهم اعطوها لتأكل اعطوها لتأكل في يوحنا 11 أقام الله لعازر في يوحنا 12 يقول لك صنع وليمة وكان لعازر أحد المتكئين على المائدة مع يسوع وإحنا بعد ما بناخد الحياة بناخد الشبع بعد ما بناخد الحياة بناخد إيه الشبع النهاردة عايزين نتكلم على حاجة تانية عايزين نتكلم على الاستنارة يعني احنا لغاية دلوقتي ما زلنا في القدس قدس الأقداس ده اتكلمنا عن الحياة الأبدية اسم نتكتب في سفر الحياة وخلاص لكن القدس ده رمز لحياتنا هنا حياتنا في البرية حياتنا كمؤمنين ففي مسيرتنا كمؤمنين محتاجين زي بني إسرائيل بني إسرائيل وهم ماشيين في البرية كانوا محتاجين ياكلوا كان بيأكلهم من المن كانوا محتاجين يشربوا كانوا بيشربوا من مية الصخرة كان بالليل عمود نور كان الله بالنسبة لهم عمود نور علشان ينور لهم بالليل وكان سحابة بالنهار عشان تضلل عليهم من الشمس الحارقة بالنهار احنا محتاجين للاستنارة قلنا ان تابوت العهد حياة بالايمان من يؤمن بالابن له الحياة طيب ماشي ومائدة خبز الوجوه هي شركة مع الاب والابن والشركة بتيجي بايه ان احنا بالروح القدس عشان كده حتى بتسمع في القداس يقول لك محبة الله الاب الاب بيقدم لكم محبة نعمة الابن الوحيد الابن الوحيد بيقدم لكم نعمة طب تاخدوا المحبة والنعمة عن طريق ايه عن طريق الشركة وموهبة وعطية الروح القدس لكن الاستنارة او المنارة دي رمز لكلمة الله منارة ذات سبع سرج يقول كده الكتاب المقدس سراج لرجلي كلامك يقول كده ليس جيد خلوا بالكم أن يوقد سراج ويوضع فين تحت مكيال يعني ايه تحت مكيال يعني ما يصحش ان كلمة الله تكون تحت فكرك لكن المفروض ان فكرك هو اللي يكون تحت كلمة الله يعني مش مفروض انك انت تخضع كلمة الله للي انت عايزه لكن المفروض انت بارادتك تخضع لايه لكلمة الله عشان كده يقول لك بل توضع على ايه على منارة هشوف سراج يوضع على منارة يوضع على منارة يعني يوضع على عمل الروح القدس بالكلمة عمل الروح القدس بالكلمة تعالوا مع بعض نشوف الروح القدس بيعمل ايه في كلمة الله الحية الفعالة اللي أمضى من كل سير في حدين يبدأ الكلمة ويقول له ايه وتصنع منارة من ذهب نقي ما قالش من ذهب بس من ذهب نقي واحنا قلنا لما بنيجي نتكلم عن الذهب النقي بنتكلم عن اللاهوت ودي كلمة الله الكلمة اللي مكتوبة قدامكم كلمة الله المقروءة والمسيح يسوع هو كلمة الله المعلنة هو الكلمة هو الكلمة ذاته هو الكلمة الفرد اللغة العقل لكن هنا الكلمة الورد وهذه الكلمة المكتوبة بيسميها ذهب نقل ايه لانها ثابتة كثبات الله السماء والارض تزولان لكن حرف او كلمة واحدة من كلامي لا يزول لدرجة ان الكتاب المقدس بيقول في سفر المزامير عظمت كلمتك على اسمك اسم الله غالي ولا لا تعرفوا ايه اللي اغلى من اسم ربنا كلمة ربنا ليه لان احنا بنقولها حتى في في المثل البلدي الانسان مربطه ايه لسانه كلمته يقول لك فلان ده قال كلمه ولحسها لحسها يعني ايه يعني ما بقالوش شخصيه ما بقالوش كيان احنا بنقول ان كلام الملوك لا يرد فكم كان بملك الملوك ورب الارباب عشان كده لما اخطا ادم كانت الكلمة الصادرة إليه إن نفس المرأة يسحق رأس الحية ووعد الله بالخلاص وقال هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه تتصوروا لما جه يسوع المسيح اتبهدل واتكف على وشه وأهين وصار محتقر ومخذول ولغاية دلوقتي اليهود يقول لك اللي اسمه يسوع المجدف والمجد واسمه اتبهدل وقبل ان اسمه يتبهدل عشان ينفذ ايه ينفذ كلمتك عظمت كلمتك على كل ايه اسمك او فوق كل اسمك يبقى اذا هنا يا احبائي لما يجي يقول له تصنع مناره من ذهب لان كلام الله هو الكافي كل اللي شايفاه عينيكم ده هينتهي من ممالك من تكنولوجيا من تاريخ حتى الجسد بتاعنا حتى الكيان بتاعنا هيفنى حتى البيوت بتاعتنا هتفنى لو الارض اللي احنا واقفين عليها اللي مبني عليها البيت اللي, اللي, اللي, اللي او المكان اللي احنا مقيمين فيه لو الارض دي تقدر تتكلم تقول لك اكم من اسر قامت في هذا المكان واكم من اسر انتهت لو بتتكلم وتقول لنا على اللي بيمشي وبيروح وبيجي لكن كلمه الله هي الثابته السماء اللي شايفاها عينيكم هتزول والارض تزول لكن حرف واحد او كلمه واحده من كلامي لا يزول ويكون ايه يكون الكل عشان كده كلمة الله يقول له تصنع منارة من ذهب نقي لأن كلمة الله تعبر عن الله والكلمة تعبر عن قائلها والكلمة تكشف قائلها الله ما بنشوفوش لكن بنشوفه عن الكلمة عشان كده يقول لك الله لم يره أحد قط طب مين اللي أعلم الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب عمل إيه خبر يبقى دي كلمة الخبر ده اللي خبر وفي الأشعياء يقول لك يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب مين يصدق الخبر بتاعنا مين يصدق اللي خبر المدعوين عشان كده يسوع قال لا يستطيع أحد أن يأتي إلي إن لم يكتذبوا أبي اكتذاب من الآب فهنا بيقول وتصنع منارة من ذهب نقي المنارة دي يقولوا ايه عمل الخراطة تصنع المنارة عمل الخراطة يعني ايه عمل الخراطة اصل الذهب بيستغلوه واخدين بالكم يا اما بالسباكة يا اما بالخراطة يعني ايه السباكة ويعني ايه الخراطة عارفين في تابوت العهد لما جه يتكلم يقول لك تسبك اربع حلقات السباكة انك انت ترسم في الطين رسمة معينة وبعدين تدوب الذهب تسيحه يبقى زي المية وتكبه لما تكبه يتجمد يبقى ايه يبقى نفس الشكل اللي انت وضعته ده اسمه ايه السباكة لكن عمل الخراطة يعني النحت يعني القيمة اصعب شغل هو شغل القيمة اصعب شغل هو شغل الام القيمة انا خراطة يعني كتلة واحدة ذهب ويمسك الازميل ويبتدي ايه يشتغل فيها يقشر منها يقشر يقشر يقشر عمل الخراطة ده عمل مذنب وليه بيقول ان المنارة او الكتاب المقدس ده عمل الخراطة لان اشتغلوا فيه يقول لك الحتة دي تحفة ايه هي تحفة يقول لك شوف اخدت قد ايه شغل شوف اخدت قد ايه عمل مرة كنا واحنا طلبة في ثانوي كنا بنزور مكان من الاماكن مش فاكر مكان اثر من الاماكن هنا في القاهرة وبعدين شفنا حاجة تحفة رائعة من بتاعة خان الخليلي فبيقولوا احد يشتغلوا فيها عشرين سنة عبارة عن فازة معينة كانت في ايام محمد علي تقريبا احد يشتغلوا فيها عشرين سنة فبقت تحفة كل الاجانب يجوا يتفرجوا على الشغل اللي خد ايه عشرين سنة الكتاب المقدس قعدوا يشتغلوا فيه قد ايه 1600 سنة من التكوين للرؤية اتكتب في 1600 سنة وكم واحد كتبوه 40 كاتب 40 كاتب والكتبة اللي كتبوا ال 40 اللي كتبوا في 1600 سنة أماكن مختلفة وشخصيات مختلفة منهم الراعي منهم الدكتور له الطبيب منهم موسى اللي متحكم بحكمة المصريين فيلسوف منهم بولس الحكيم منهم بطرس الصياد منهم عموس بياع الجميز شخصيات تختلف منهم الكاهن منهم اللاوي منهم النبي منهم الرسول منهم الانجيليين قعد يشتغلوا فيه عشان كده لما بيجي يقول لك دي صنعة خراطة يا احبائي كلمة الله الكتاب المقدس ده اللي بتمسكوه في ايدكم ما تعرفوش كلف قد ايه عشان يوصل لكم لان الشيطان ياما اثار حروب عشان يحرق الكتاب اللي بين ايديكم اقروا التاريخ اقروا التاريخ قد ايه مسكوا كتب وحرقوها ابائنا واجدادنا اتسفكت دمائهم عشان يحافظوا على الكلمه اللي توصل لنا على راي واحد قال لك لو لو قعدنا نحصر اللي اتقتلوا واتسفك دمهم من اجل ان توصل لنا البشاره وكلمه الانجيل وكل الدماء دي كوم ودم يسوع اللي اتسفك على عود الصليب ده ايه؟ ده كوم كامل لوحده ده موضوع عشان كده يقول لك ايه قد ابتدأوا الاباء موضوع الخلاص بالتكلم به وفي الاخر كمل بيسوع المسيح كيف ننجو نحن شوف يكمل ايه ان اهملنا خلاطا هذا مقداره ننجو ازاي عمل خراطة عمل خراطة عمل شغل عمل مضني الكلمة دي مضنية عشان توصل لنا ان كانت موجوده بين ايديك تجاه الذات ما تبصش انها تمت في ثواني دي كلفت كتير كلفت ال- ال- البلطجيه اللي وصلوا لك حياتهم وكلفت صاحب الرساله حياته قالوا هذا هو الوارث هلم نقتله ويكون ايه المراد لنا تصنع مناره من ذهب نقي عمل الخراطه تصنع المناره قاعدتها وساقها قاعدتها القاعدة بتاعتها والساق القاعدة يعني ايه؟ في قاعدة الثابتة الثبات بتاعها القاعدة رمز للثبات الساق رمز ليه؟ للنمو رمز للنمو القاعدة نقدر نحط عليها آية آية اللي تبين إن ليها قاعدة يقول لك إيه السماء والأرض تزولان لكن حرف واحد أو كلمة واحدة من كلامي لا تزول. دي إيه القاعدة طب والساق لم ت- لم تزل كلمة الرب تنمو. لم تزل كل الساق الساق يعني إيه؟ يعني بتمتد. القاعدة بتاعتها الكل يزول ما عدا كلمة الله. الساق بتاعها يكرز ببشارة الملكوت دي فين؟ في المسكونة كلها. ما لا تنتهي. تنتشر. الكتاب الوحيد في العالم. كتاب الأوحد في العالم اللي ترجم للغات العالم كله للهجات كلها هو الكتاب المقدس. لا يضارعه كتاب في الترجمة. لدرجة إنه مش يترجم للغات العالم كلها للهجات العالم كلها. اللهجة حتى في اللغة العربية فيه اللهجة العامية الكتاب المقدس الدارجة اللهجة العامية الدارجة عشان كده هنا بيقول له ايه تكون قاعدتها ثباتها وساقها نموها وايه تاني تكون كتاتها وعجرها وازهارها تكون كتاتها وعجرها وازهارها الكاس العجرة الزهرة الكاس يعني اللي هي الثمرة أصل دايما الثمرة تتفضى فين؟ تتفضى في الكاس تكون كاساتها العجرة اللي هي البرعم سر الحياة الزهرة اللي هي الزهر انتوا عارفين ان دايما لما بتيجي تزرع اللي بتطلع الحاجات دي حاجتين اللي بتطلع الحاجات دي ايه حاجتين ايه هما الحاجة الاولى اللوز المكسرات المكسرات تطلع برعم والبرعم يطلع زهر والزهر بعد ما يقع يطلع ايه ثمرة ثم- ثمرة الثمرة دي تبقى عاملة زي الكاس اسمها كاس لوزية يعني ايه لوزية يعني لوزة لوزة جواها الثمرة ايه تاني زي كده بالظبط القط القط القط يطلع براعم شجرة القط وبعد البرعم يروح مطلع زهر اصفر بعد ما يطلع الزهر الاصفر تبص تلاقيه راح مطلع ايه الكاس اللوزية لوزة يعني ولما تفتش تبقى عاملة زي ايه زي الكاس والقطن جواها كده تسحبه من جوه الكاس واخدين بالكم هنشرحها لما ايه لما نوصل لها فهنا بيقولوا تكون كاساتها وعجارها وازهارها منها ال- المنارة دي عبارة عن ساق لها قاعدة لكن فيها ست شعب يعني ايه يعني ثلاثة طالعين من هنا وثلاثة طالعين من هنا فاهمين ولا لا يعني معناها ست شعب ست شعب يعني ايه يعني طالع فرع من كده وفرع كده دول ايه اتنين تحتيهم فرع كده وفرع كده ادي اتنين تحتيها فرع كده وفرع كده يبقى طالع من هنا كم فرع ثلاثة ومن هنا كم فرع ثلاثة والسقوى الثاني يبقوا كم واحد فوق سبعة ثلاثة وثلاثة ستة والساق اللي فوق الثاني سبعة على راس كل واحدة ايه سراج يبقى كم سراج سبع سرج سبع سرج عشان كده يقول لك ايه يقول لك بصوا يقول لك ست شعب ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا شوف يقول لك ايه ست شعب خارجة من جانبيها من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة ومن جانبها الآخر ثلاث شعب منارة شوف العجب هقول لكم واشرح كل شعبة فيها عجرة العجرة يعني ايه برعم فيها ثلاث عجر هات ثلاثة وفيها دي فيها ثلاث كاسات وفيها ثلاث زهرات كل فرع يبقى فيها كم حاجة تسعة وهم كام ستة ستة في تسعة باربعة وخمسين الوسطانية بقى الفرع الساق الوسطاني لا ده فيه أربع عجر وأربع زهرات وأربع كاسات يعني فيها كام 12 12 و54 66 وأسفار الكتاب المقدس 66 من التكوين للرؤية شوفوا ال- ال- الكتاب بيشاور يوريك على ان الكتاب الكامل موجود في المنار اشرحهم تاني واخدين بالكم كل فرع هم ست افرع كل فرع في ثلاث كاسات لوزيه بثلاث عجرات بثلاث زهرات يبقى ثلاثة وثلاثة وثلاثة كام؟ تسعة وهم عددهم ستة ستة في تسعة أربعة وخمسين يقول لك الساق الوطنية فيها أربع كاسات لوزية مش ثلاثة وأربع حجر وأربع زهرات أربعة وأربعة وأربعة يعني 12 12 و54 يبقى 66 66 دي أسفار الكتاب المقدس من سفر التكوين لغاية سفر الرؤية نيجي نمسك بقى العجرة اللي هو الجنين اللي هو البرعم اللي هو سر الحياة العجرة كلمة الله حية خلوا بالكم كلمة الله حية لما تاخد العجرة خدت حياة بدون كلمة الله ليس لك حياة فاكرين الكتاب لما يقول لك وكل من يجاهد يجاهد ايه قانونيا بتقف قدام الآية دي يعني ايه كل من يجاهد يجاهد قانونيا يعني الجهاد يكون خاضع للقانون يعني مثلا قانون ربنا يقول له تأكل خبزك بإيه بعرق وجهك ده قانون إلهي طب تعالى شوف واحد كده قلت كده قلتها مرة كده امسك الساعة اللي في ايدك وروح ازرعها في الرزق وكل يوم اعرق واشتغل وجاهد وتقيها وفلح الارض وقف جنبها والشمس تاخدك وتتعب وتتعب وتقول له تعبت وفي الاخر ايه ما خدتش طبعا وان قعدت 100 سنه مش هتاخد ليه لكن انت جهدت غير قانوني يعني ايه يعني انت زرعت حاجه القانون بيقول تتعب بس تتعب في حاجه تكون فيها ايه فيها حياه فيها سر الحياه فيها الجنين جوه لكن ده الساعة ما فيهاش جنين ده موت تجاهد بذاتك طب ما ذاتك ميتة تحت حكم الموت تعمل أعمال خارجة من ذاتك ما أعمالك تحت حكم الموت عشان كده دي حق لما بيقول في الحقيقة إن كل أعمال برنا كخرقة الطامس أنت بتجاهد مش قانوني لكن عايز تجاهد قانوني خد سر الحياة يقول لك إيه بس شوف الكتاب المقدس الشائع هذا القانون فولدنا بكلمة الحق
مولودين ثانية ايه بغسل الماء بايه بالكلمة بغسل الماء بالكلمة من يسمع كلامي من يقبلني من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فقد انتقل من الموت إلى الحياة ولا يأتي بعد إلى دينون ده القانون لازم أول حاجة أول خطوة العجرة البرعم البرعم البرعم دي حاجة مهمة لازم تاخد سر الحياة بمجرد ما تاخد سر الحياة ننتقل لتاني حاجة ايه هي الزهرة
زمان وانا صغير كنت اروح مع بابا مع والدي الغير وبعدين كنت اشوف القطن القطن الزهر بتاعه كله لونه ايه اصفر فكنت اشوف الغيط كله لونه اصفر شكله جميل حلو فيه زهر فكان يعجبني المنظر اسبوع ولا اسبوعين والاقي والدي رايح الغيطه اقول له اجي معاك يا بابا اروح الغيطه الاقي الزهر كله ايه مات ووقع ازعل والاقي والدي فرحان يقول لي مالك اقول له الغيط ده شكله وحش يقول لي ده احسن كده ليه يقول اصل ما دام الزهره وقعت يعني معناها الثمره ايه ظهرت اللي هي الكاس اللوزيه ايه بقى الزهره وايه الثمره الزهره الحاجه اللي تلفت النظر وهي الحاجات اللي تلفت النظر في كلمه الله مواهب الروح القدس طب ايه الحاجه اللي تشبع الثمره اللي يشبع ثمار الروح القدس عشان كده خلي بالكم لما الرب بعت التلاميذ ارسلهم اثنين اثنين وربعوا له قالوا له اسكت يا رب فرحانين بالزهر سر الحياة أسماءكم اتكتبت هناك في سفر الحياة ده اللي يفرح اللي يفرحكم بداية الحياة ياما ناس كتيرة بتقف عند المواهب نفسها ان يكون عندها مواهب الروح القدس وفي كنايس كل هدفها المواهب ان يتكلم بألسن ان يشوف رسائل ان يعمل معجزات ان يخرج شياطين ان يوقع الناس ان مش عارف يعمل ايه ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده انت وقفت عند الزهرة طب والزهرة نفترض الغيب بتاعنا فضل مزهر وما جابش ثمر يا ترى هناكل زهر هنشرب زهر اللي بيجزع الثمر ثمار الروح القدس الكاس اللوزية خلي بالكم هنا وليه ما قالش ثمرة قال لك عايز لوزة زي الكاس تفتح كده تفتح زي الكاس وتاخد اللي جواها الكاس الكلمة بتاعت ربنا عارفين لما يكون واحد عمل معاكم خدمات كثيرة ومحب بشخصية عظيمة وهذا الرجل المحب الشخصية العظيمة عايز يعمل فرح لابنه بتقعد تفكر يا ترى في المناسبة دي نقدم له ايه ده انسان خيره مغطينا نقدم له ايه مرة داود النبي فكر في الحتة دي ماذا ارد للرب عن كل ما اعطاني اعطاني يعني اعطاني اياه هرد لربنا ايه قاعد يفكر هرد له ايه ايه الهديه اللي اقدمها له شوف واحد عايز يقدم مش عايز ياخد عايز يقدم ماذا ارد للرب عن كل ما اعطانيه لما واحد يجي يسالني انا راجل غلبان لو جيت سالني قال لي اقدم له ايه اقول له اقدم له هديه تليق بمقامه صح ولا لا مش كل واحد تقدم له هدية تليق ب طب وإنه حاجة تليق بمقام ربنا عارفين لا يليق بمقام الله إلا الله نفسه عشان كده لا يليق بمقام الله إلا الله نفسه علشان كده داود النبي يقول لك ماذا أرد عن للرب عن كل ما أعطاني كأس الخلاص أتناول أنت هتاخد ولا هتدي اتاري ربنا الرد انك تاخذ
يعني ايه خلقت الخلاص اتناول يعني انا عايز اقدم لربنا هديه اقول له ايها الاب السماوي انا جاي لك وعايز اقدم لك هديه يقول لي ايه هديتك اقول له هديه تليق بمقامك يقول لي ايه هي اقول له اتفضل الكاس ده يبص في الكاس يلاقيه مليان من دم ابنه فانا قدمت له ابنه تقدمت بابنه ابنه بيقول خدوني وخدوني ببلاش مش بفلوس مجانا يا ناس خذوا كلوا كلوا جسدي اشربوا دمي يا دي الخسارة الكبيرة الفادحة اللحمة بتغلى والناس غصب عنها هتاكل وتشتري ومرة قلت لو وصل كيلو اللحمة ب 100 جنيه صدقوني الناس هتعمل جمعية وتشتري لها كيلو كل كام شهر عشان تاكل لحمة وبتت- وبتتخانق طوابير علشان الطعام الثاني الفاسد والطعام الباقي الحياة الأبدية اللي مقدم مجانا محدش بيس عليه كاس لوزية ثمر الروح اوعى تقف عند الزهر عشان كده ال- ال- الحياة بتبدأ بإيه؟ تبدأ بالبرعم صح؟ بعد البرعم الزهرة يعني بعد العجرة الزهرة بعد الزهرة الكاس اللوزية اللي هي الثمرة لكن هنا في الكتاب يبدأ بالثمرة يقول لك كل شعبة فيها ايه ثلاث كاسات لوزية يعني بيحط الهدف بزهرة وعجرة يعني لو ما وصلتش للثمر يبقى خسرت اللي وصلوا للمواهب بس اللي وقفوا عند الزهر هيجوا في الاخر يقولوا له يا رب اليس باسمك تنبأنا اليس باسمك اخرجنا الشياطين اليس باسمك وعظنا اليس باسمك افتقدنا اليس باسمك اخرجنا آه، شياطين وارواح مضله وصنعنا معجزات وقوات يقول لهم اذهبوا عني انا لم اعرفكم احنا ما بنلغيش الزهر ما بنلغيش المواهب الروحيه بالعكس الكتاب يقول لك لا تمنعوا ويقول في نفس الوقت جدوا للمواهب لكن اريكم طريقا افضل لان لو ما فيش زهره مش هيبقى فيه ايه ثمر لكن تقف عند الزهره تبقى ضيعت الدنيا الثمره اهم اريكم طريقا افضل طريق الحياه الابديه المقدم لينا كبشر عشان كده بيقول لك عجره زهره عجره زهره ثمره عندك 66 تبص في المنارة تلاقي 66 سر حياة كل كلمة من الكتاب المقدس بتدي لك حياة بتدي لك ثمرة وليه ليه قال كاس لوزية؟ ليه كاس لوزية؟ يعني ثمرة فيها لوزة، كاس يتفتح تلاقي اللوزة جواها. أصل اللوز ده من ضمن إيه؟ المكسرات. والمكسرات اللي ما كنتش تكسره ليه سموه مكسرات ما تدوقش طعم عشان كده ان ما كنتش تنكسر قدام كلمة الله مش هتستطعم حلاوة كلمة الله والمسيح لما انكسر على الصليب من اجلك استطعمت الخلاص اللي قدمه لك خذوا كل هذا هو جسدي ايه المكسور دم ايه المسفوك داود النبي يقول لك لأن الروح المنكسر لا يرزله الله مش ممكن يرزله أبدا مش ممكن ربنا يرزله عشان كده بيقول لك كل ده في المنارة تحط كل ده وبعدين يقول لك ايه تكون عجرها وشعابها منها جميعها خلوا بالكم خراطة واحدة من ذهب نقي خراطة واحدة يعني ايه خراطة واحدة؟ يعني ما تفصلش ان كنت بقول لكم ان في مواهب وفي ثمار وفي سر الحياة ما تفصلش كله ايه؟ بيوصل لبعضه بس لازم تحصل على الكل مش تحصل على الجزء لازم تحصل على الكل مش تحصل على الجزء وبعدين يقول لك ايه؟ وتصنع سروجها سبعة الاستنارة بتاعتها سبعة سبعة ليه؟ لأن سبعة رقم الكمال كلمة الله كاملة يقول له لكل كمال رأيت حد أما وصيتك فواسعة جدا في المزمور 119 لكل كمال رأيت حد يعني كل دنيا لها حدود حتى الدنيا لها حدود الكرة الأرضية لها حدود عارفين ال- الفضاء اللي انتوا بتشوفوه اللامتناهي برضه له حدود المجرات لها حدود الصوت في سرعته ليه حدود اما وصيتك فواسعة جدا محدش يقدر يحدها محدش يقدر يوصل لقوتها محدش يو- يقدر يوصل ايه لعملها واسعة جدا وايه تنفع للكبير وللصغير احد الاساتذه في اللاهوت كان بيحضر دكتوراه في دكتوراه في اللاهوت في مقابلة الرب مع زكا والدكتوراه دي كان بيقرا لها مراجع كبيرة و- و- وكتب فيها بيقولوا 1200 صفحة فهو بيحضر الدكتوراه فطلع يريح لقى خدامة بتحكي لطفله قصة زكا فبيقول ان ايه ان الكتاب المقدس بسيط لدرجة ان يتحكي من خدامة لطفل وعميق لانه عايز استاذ كبير يدرس ويدخل اعماقه السهل الممتنع البسيط العميق سبعة سرج السبعة دي سبعة سرج الإضاءة بتاعت الروح القدس اللي هي مليانة إيه؟ مليانة زيت والسراج فوقيها ال- السنارة تستنير بكلمة الله في الخيمة جوه خلوا بالكم مفيش شبابيك في الخيمة مفيش شبابيك طب ما الدنيا ب- ب- جوه ضلمة أيوة ضلمة لكن منورة منورة بنور إيه؟ المنارة هل أنت عندك استعداد إن تأخذ السنارة من غير الكتاب المقدس؟ في ناس تحب تاخد السنارة تقول لك أصل أنا بتعلم من كتب الفلاسفة أنا بتعلم من كتب الحكماء أنا بتعلم من الكتاب الفلاني أصل اشتريت كتاب للأستاذ فلان الفلاني في التربية وعلم النفس وقعدت أدرس الكتاب ده عشان أتعلم إزاي أربي أطفالي وفي كتب بتطلع في السوق كتير كيف تربى طفلك وكيف مش عارف تعمل ايه وكيف ايه وكيف ايه اه ده اللي بيدور على نور بعيد عن المناره طب ما كلمه الله عميقه وفيها كل حاجه وبتعرفنا كل حاجه وبتقدم بتقدم لنا يسوع من طفولته اللي بيقول تعلموا مني لانه وديع ومتواضع القلب السورة فوقيها مقدمة لنا جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي فتصعد سرجها لتضيء إلى مقابلها خلوا بالكم هنا فتصعد سرجها لتضيء إلى مقابلها السرج دي بتنور بتنور في مقابلها مين المقابل بتاعها تفتكروا ايه المقابل بتاع الس- السرج الحجاب لو شلنا الحجاب هنلاقي ايه تابوت العهد يعني الضوء ينعكس على يسوع ما تاخدش الكلمه اللي تنعكس عليك تنعكس على يسوع الكلمه بتدي مجد والمجد ما تنسبوش لنفسك انسبه ليسوع مجد الكلمه انسبه ليسوع بيعجبني يوسف الصديق لما الرب اداله كلمه واستناره وقعد يفسر الاحلام وجم حتى الخباز والسقه بيقولوا له احلمنا كذا كذا كذا كذا عارفين يوسف يقول ايه؟ قص عليا مش قالوا قص عليا يعني ايه؟ يعني احكوا لي الحلم وانا افسره لكم لا قص عليا اليست لله التعابير؟ احكوا لي وربنا هيفسر لكم مش انا هفسر لكم لما فرعون بعت وجابه وقال له انا سمعت عنك انك فيك روح الالهه القدسون قال له ليس لي الكلام ده مش لي اليست لله التعبير عشان كده المفروض كل خادم يسند الكلمه كل انسان يقدم المسيح الكلمه يتك- يتكلم كلمه ما يعتبرش ان الكلمه دي خارجه منه دي للمقابل المقابل هو المسيح ليس لي لكن الله لا انا بل المسيح يعجبني بولس الرسول على فكره ذكر بولس الرسول كلمه انا في الرسائل بتاعته كم مره مرتين اثنين اثنين كلمة أنا دي ما ذكرهاش غير مرتين المرة الأولى قال أنا ما أنا ولكن نعمة الله الحلفية دي أول مرة أ- أ- أ- أ- تاني مرة يذكرها أما أول مرة فقال إيه صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن يسوع المسيح جاء لكي يخلص الخطاة الذين أولهم أنا فذكر كلمة أنا لما ذكر مين؟ الخطاة لكن لما جه يتكلم على النعمة اللي اتعملت فيه يقول له ظهر لي أنا أصغر جميع الرسل الذي مثل الصخر كان دايما أنا يربطها بإيه بالصخر يعني مش مكمل جنين ميت داود النبي يقول لك أنا كلب ميت أنا دودة حقيرة مرة يقول لك أنا برغوث واحد بيعلن عن نفسه حشرة فهنا يا احبائي يقول لك ايه ان المناره دي تضيء الى ايه الى مقابلها في حاجه تانية يقول لك ملاقضها خلوا بالكم في الحته دي ومناقضها من ذهب نقي ايه الملاقط وايه المناقض الملاقط اللي هي الناشئ انتوا عارفين السراج لما بينور بيربي ايه زهره صح فعايزين ناس عشان يشيلوا بها الزهرة لأن الزهرة بتعاكس الضوء عايزة عملية تنظيف مش عارف كنتوا بتعملوا قنديل لو كده تطفي تروح تسحب منها من الزهرة دي بملقاط ويسحب اللي طلع بملقاط ويحطه فين؟ خلوا بالكم الوسخات دي يحطها فين؟ في منصدع عارفين منصدع يعني ايه؟ خصايه سقطوقه مناطقها خلي بالكم هنا يقول لك ايه مناطقها دي منين من ذهب نقي يعني ايه يعني انت نورك الروح القدس بس وانت منور بتغلط فلما بتغلط بيجي ربنا يشيل الغلطات ويحطها على راس يسوع وتحط على راس يسوع ما هو ده المنصدر ده الطقطوقة ده حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله شوفوا الملاقط مين الملاقط الملقط رمز مين الروح القدس يبكت كده يروح شادد شدة يروح مطلع ال ال ال ال ال الخبث اللي انت وصلت له وانت ماشي في السكة وبعدين يروح حاطه على يسوع ويسوع يقول لك من اجلهم اقدس ذاتي كل يوم بيقدس ايه ذاته ايه من اجلنا عشان كده يوحنا يقول لنا اكتب اليكم يا اخوتي الا تخطئوا طب وان اخطا احدنا فلنا شفيع يعني ايه شفيع يعني تتحط على دماغه اظن بعد ما عرفته ان كل غلطه بتغلطوها حتى وانتم مؤمنين بتتحط على راس يسوع فإذا كنا بنحب يسوع كفايانا نحط على راسه كفايانا نحط على راسه زبالتنا وزبالة خطايانا وزبالة تصرفاتنا إذا كان الذي بلا خطية من أجل محبته لينا صار خطية فالمفروض ان احنا الخطاة من اجل محبتنا ليه نبطل الخطية ونحرم نفسنا منها ولو على حساب انفسنا لكي نفرح ونفرح بينا ونبقى شاركناه ايه الحب كله عشان كده يقول لك ملاقطها ومناقطها من ذهب نقي خلي بالكم من وزنه اسمعنا اسمعنا لما جه عند الملاقط والمناقط قال من وزنه اصل كل واحد له وزنه الله وزع الوزنات واحد عنده وزنه واحد عنده وزنتين واحد عنده خمسه واحد عنده عشره الوزنه من وزنه يعني ايه؟ يعني من الوزنه اوعوا تفتكروا ان في حد فينا بلا خطيه لا ادانا وزنات واحنا بنتاجر في وزناتنا بنغلط بنسقط لكن بنقوم ونقول لا تشمتي دي لعدوتي لان ان سقطت ايه اقوم من وزنه يوحنا يقول لك ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا عمليه التنظيف بالملاقط الكلمه كده تلتقط الكلمه تيجي تلقط كده عشان كده الرب يسوع لما غسل ارجل تلاميذه عايزين نقف بقى ونختم بالحته دي ما هو دي الملاقط لما غسل ارجل تلاميذه سقط غسل الارجل بطرس قال له لا ما تغسلش رجليك قال له لو ما اتغسلتش رجليك مالكش نصيب معاك قال له خلاص اغسلني كلي قال له لا انت طاهر
الغسيل الكلي يعني ايه؟ اللي هي المعمودية دي انت اتعماه انت مغسول الغسيل ايه؟ الغسيل الكلي يبقى اذا كنت انت غسلت الغسيل الكلي محتاج الى غسيل رجلك يعني ايه غسيل رجليك؟ انت نظيف بس من المشوار البرية الرجلين بتعمل ايه؟ تكت ماذا يقصد الرجلين؟ الجسد اللي انت شايله جسدك بيغلبك احيانا ساعات تتنرفز ساعات تتضايق ساعات تكذب ساعات تشتهي ساعات تحلف بيغلبك الجسد فلما بيغلبك المفروض احنا نغسل رجلين بعض يعني ايه نغسل رجلين بعض يعني نك- نقدم لبعض كلمة الحياة العظة اللي احنا بنعز- اللي نوعظها دلوقتي الكلمة اللي احنا بنقولها ده غسل ارجل الروح القدس بيمد المرأة عشان يشيل ويصحصح ويدينا قوة عشان نرجع للرب يسوع عشان ينور من جديد فينا كل ما نغلط وضعفنا يظهر كل ما هو يكمل وانا عالم بمن امنت وموثق انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم له كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.
بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين سفر الخروج اصحاح 26 من ايه واحد بركاته فتكن معنا امين اما المسكن فتصنعه من عشر شقق بوص مبروم وسمنجوني وارجوان وقرن بكروبين صنعة حائط حاذق تصنعها طول الشقة الواحدة 28 ذراع وعرض الشقة الواحدة أربعة أذرع قياسا واحدة لجميع الشقق تكون خمسة من الشقق بعضها موصول ببعض وخمسة شقق بعضها موصول ببعض وتصنع عرق من اسمنجون على حاشية الشقة الواحدة من الطرف الموصل الو- من الموصل الواحد الموصل الواحد كذلك تصنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني خمسين عروة وتصنع في الشقة الواحدة وخمسين عروة تصنع في الشقة في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني تكون العرى بعضها مقابل لبعض وتصنع خمسين شظاظا من ذهب وتصل الشقتين بعضهما ببعض بالأشظة فيصير المسكن واحدا وتصنع شققا من شعر معزة خيمة على المسكن إحدى عشر شقة تصنعها طول الشقة الواحدة 30 ذراع وعرض الشقة الواحدة أربع أذرع قياسا واحدا للإحدى عشر شقة وتصل خمسة من الشقق وحدها وستة من الشقق وحدها وتثني الشقة الثالثة في وجه الخيمة وتصنع خمسين عروة على حاشية الشقة الواحدة الطرفية من الموصل الواحد وخمسين عروة على حاشية الشقة من الموصل الثاني وتصنع خمسين شظاظا من نحاس وتدخل الأشظة في العرى وتصل الخيمة فتصير واحدة أما المدلى الفاضل من شقة الخيمة نصف الشقة الموصل الفاضل فيدل على مؤخر المسكن الزراع من هنا وزراع من هناك من الفاضل في طول شقة الخيمة تكون مدلتين على جانبي المسكن من هنا ومن هناك لتغطيته وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة وغطاء من جلود سخن من فوق أقرأ آية 31 ده وتصنع حجابا من اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوص مبروم صنعت حائط حاذق تصنعه بكرمي- بكروبين وتجعله على أربعة أعمدة من قمص مبشاه بذهب والصبح لإلهنا دائما أبديا آمين ونحن نتكلم عن خيمة الاجتماع عن سكن الله في وسط شعبه قال أحدهم أن خيمة الاجتماع أطلق عليها أو أطلق عليها الآباء لفظ العهد القديم عمانوئيل لفظ العهد القديم عمانوئيل وكلمة عمانوئيل معناها الله معنا وإذا كانت أطلقت في سفر أشعياء أطلق عليها كلمة عمانوئيل في سفر أشعياء ففي العهد الجديد أطلق عليها عظيم هو سر التقوى الله ظهر جسد والقديس يوحنا بيقول والكلمة حل بيننا حل بيننا يعني نصب الخيمة بتاعته في وسطنا خيمة الاجتماع أي مسكن الله أو بيت الله أو هيكل الله الثلاثة بمعنى واحد خيمة الاجتماع هي احنا احنا هيكل الله وزي ما بيقول بولس الرسول في رسالة العبرانيين اللي احنا شرحناها قبل كده وبيته نحن ونحن بيته وبطرس الرسول بيقول عننا ان احنا كأحجار حية مبنية في هيكل الله والعهد الجديد بيقول او بولس الرسول بيقول ان المسيح الرأس وان احنا ايه الجسد جسد واحد لكن اعضاء كثيرة افرادا وهكذا نجد في خيمة الاجتماع نجد الخيمة هي جماعة القديسين او العروس بتاعة المسيح اللي هو ارتبط بيها وبقى الرأس مرتبط بالجسد وده اللي قال الكتاب عنه ان احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه لاجلها لما جينا نتكلم عن خيمة الاجتماع قلنا خيمة الاجتماع بتتكون من 14 عنصر وقلنا ان العناصر بتاعتها بدأت بالذهب وختمت بالاحجار الكريمة انا بكرر كتير عشان نقدر نسترجع ونستوعب بعد كده اول حاجة اتشرحت لينا في خيمة الاجتماع تابوت العهد اول قضية عالجها المسيح يسوع هي قضية الموت تابوت يعني موت صندوق صندوق ميت لان زي ما انتم عارفين شعب بني اسرائيل كانوا عايشين في مصر والمصريين دايما كانوا يدفنوا الموتى بتاعتهم في في توابيت فتابوت العهد وشفنا الاكليل على التابوت وشفنا الله ازاي حول الهزيمه او الموت الخساره حولها الى ربح وفي المسيح يسوع اقدر اقول ان تابوت العهد احط له ايه واحده تابوت العهد اقول ايه لي الحياه هي المسيح والموت هو ربح بعد ما اتكلم عن تابوت العهد خرج على طول اتكلم عن مائدة خبز الوجود ودي العظة رقم ثلاثة يبقى العظة الأولى اتكلمنا فيها عشان تبقوا عارفين في كتاب الاجتماع عن مكونات الخيمة العظة الثانية كان عن تابوت العهد والغطاء العظة الثالثة عن مائدة خبز الوجود ازاي ربنا بيشبعنا ازاي ربنا بيشبعنا وازاي ربنا هيشبعنا وقلنا ان دايما الرب يسوع كان يقيم الميت وبعد كده يعمل ايه يأكله زي ابن جيروس أقامها وخلاهم ايه أعطوها لتأكل زي مين تاني لعازر في يوحنا 11 أقاموا في يوحنا 12 يقول لك وكان لعازر أحد المتكئين مع يسوع على المائدة ودايما الأكل بيجي بعد ايه بعد الإقامة أو بعد معالجة خبيث الموت ودي نجدها في الله الراعي الرب راعية فلا يعوز شيء فيجي يقول لك حتى إذا سرت في وادي ظل الموت ده تابوت العقل لا أخاف إيه سبب وبعدين يجي بعدها يقول له إيه هيأت قدامي مائدة تجاه أو مقابل مضايقية بعد كده بعد الشبع السنارة الشبع بعدها إيه السنارة فاكرين لما كان الشعب بيحارب وشاول قال ممنوع واحد يحط اكل في بقه فجه يونسان ابنه لقى عسل نحل فمد النشابة وكل عسل نحل او يقول لك اول ما اكل من عسل العسل عملت ايه السنارة في عينيه فكان هو وزميله وقال لك احنا لما ناكل هنبتدي ايه نقدر نحارب اكثر فالشبع بيدي السنارة بيدي السنارة والجوع يدي ايه يدي ضلمة صح مظبوط الجوع يدي ضلمة زي ما بيقول أرميا في المراتب بتاعته يقول ايه في المراتب قد اسودت جلودنا من جرى نيران الجوع قد اسودت جلودنا من جرى جرى يعني ايه مش بسبب بسبب نيران الجوع الجوع دي ليه ايه نار تاكل نار جوه الواحد لما بيبقى جعان واحد ما جربهاش لما تقعد يوم ولا اتنين كده شايف في بريه ويجي الجوع ده عباره عن نار بتبقى تاكل في المعده جوه لان انتوا عارفين العصاره اللي بتبقى في المعده بتبهدل الانسان زي الحامض فبتبقى تعب جد جوه المعده لو الانسان زاد عن الفتره المحدده المعده تتحول لايه؟ لنار والجسم كده كده بيتوالد عشان كده اتكلمنا بعد مائده خبز الوجوه اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن إيه المناره وقلنا في المرة اللي فاتت ان المنارة دي رمز لكلمة الله وقلنا ان المنارة ليها ست شعب وشعبة وسطانية ليها ست شعب وشعبة وسطانية يبقى ستة وشعبة يبقوا كام سبعة يعني عبارة عن فيها كام سراج سبع سراج عشان كده اسمها المنارة ذات السبع ايه سرج السراج ده رمز الايه لكلمة الله سراج لرزق كلامه قلنا ان كل ساق من الساقان الستة فيها كل ساق واحد فيه ثلاث عجل وفيه ثلاث زهرات وفيه ثلاث كاسات لوزية العجرة يعني ايه زي الكورة العجرة كلمة عجرة معناها ايه برعب برعم الحياة الح- البرعم ده لما ي- ي- يطلع يطلع زهر والزهر لما يقع يطلع ايه ثمر عشان كده تدي حياة أنضجت أزهرت أثمرت بتدي ايه تدي ايه تدي كل ده فلما يبقى كل واحد فيه ثلاث عجر اشمعنى ثلاث عجر واشمعنى ثلاث آه، كاسات لوزية وثلاث زهرات ثلاث كاسات لوزية يعني إيه؟ يعني ثمر كاس لوز يعني ثمر لوز يبقى كل فرع فيه كام؟ هم؟ ثلاثة وثلاثة وثلاثة يبقى كل فرع فيه كام؟ تسعة ده كل فرع فيه كام؟ تسعة وهم كام فرع؟ ستة ستة في تسعة ب 54 أما الساق الوسطاني يقول لك الساق الوسطاني تحط فيه أربع عجر مش ثلاثة الساق الوسطاني بالذات تحط فيه أربع عجر وأربع كاسات لوزية وأربع زهرات يبقى أربعة وأربعة وأربعة كام؟ 12 12 وهناك 54 يبقى كام؟ 66 ودي أسفار الكتاب المقدس من التفسير للرؤية 66 صفر يعني تشوف في المنارة الكتاب المقدس بالكامل السيناريو لأن أناس الله القديسين كتبوا بالروح القدس فاضل إيه في الخيمة في القدس أنا ما قلتوش فاضل مذبح البخور بس الكتاب أجله أجل مذبح البخور اللي هو رمز الحياة والصلاة والتسبيح وأجل المرحبة لغا- لغاية بعد ما أقام هارون الكاهن هارون ده رمز للمسيح بعد الخلاص عشان كده أجل النهاردة هتكلم عن إيه؟ عن المسكن عن المسكن لما يجي يتكلم عن المسكن اللي هي الأغطية اللي بيغطي بيها الأغطية اللي بيتغطى بيها المسكن كم غطا احنا قلنا ثلاث غطيان الغطا الأولاني اللي من جوه عشان تبقوا عارفين الغطا الاولاني اللي من جوه الغطا الثاني اللي هو شعر المعده الغطا الثالث اللي هو جلود السخن تعالوا نتفرج مع بعض على الغطيان بس انا وانا بقرا ليكم قريت الحجاز معاهم ليه؟ اصل التركيبه اللي بيتكون منها المسكن هي التركيبه اللي بيتكون منها الحجاز بس مع اختلاف بسيط يعني لو مسكنا كده بصينا في الآية نمرة واحد بيتكون من أربع حاجات خلوا بالكم المصنع آه، المسكن المسكن تصنعه من عشر شقق خلوا بالكم الشقق دي بتتكون من ايه؟ من أربع حاجات نمرة واحد بوص مبروم عارفين انتوا البوص المبروم يعني ايه؟ الكتان الأبيض لأن الكتان كانوا بيبرموا يبرموا يعني ايه؟ يغزلوه اسمه بوص يجيبوا يجيبوا بوص الكتان ويدوبوه ويعملوا ويدقوه لغايه ما يبقى زي الفتن ويبتدوا يعملوا ايه؟ يبرموه وينسجوه فعشان كده اسمه البوص المبروم يعني الكتان الابيض فاول حاجه كتان ابيض ثاني حاجه اسمنجون اسمنجون يعني ايه؟ سماوي ثالث حاجه واخد بالكم؟ ارجوان ارجوان يعني ايه؟ يعني أص- احمر سائع احمر ملوكي بيسموه الاحمر الملوكي بعد كده اخر حاجه نمره اربعه هرمز هرمز ده ايه احمر داكن مسود يعني ده رمز للموت شوف الاحمر الفاتح رمز للملوك وال- والاحمر الداكن رمز ايه للموت لما جيت اتكلم اقرا الايه 31 عندكم في الحجاب يقول الاربعه بس جاب الاسمنجوني الاول صح قال لك وتصنع حجابا من اسمنجوني نمره واحد ارجوان نمره اثنين قرمز نمره ثلاثه غوص مبروم نمره ايه اربعه قال لك اشمعنى في المسكن جاب البوص المبروم الاول لكن في الحجاب جاب البوص المبروم في الاخر هو الكتاب المقدس بيتكلم اي كلام لا ده عايز يشاور وهنعرفها دلوقتي وتفرحوا بيها جدا الحجاب ده رمز لمين خلوا بالكم الحجاب رمز لايه لجسد المسيح الحجاب رمز لجسد المسيح واخد بالك عشان كده لما بيقول انه نقض الحجاب اي جسد في العبرانيين نقض ايه الحجاب الحجاب الفاصل اي جسد يبقى الحجاب رمز لجسد المسيح جسد المسيح من ساعة ما اتولد لغاية ما اتدفن ده ايه ده الحجاب اما المسكن فرمز لجسد المسيح بعد ما قام لغاية ما هيجي ولما يقوم ويجي احنا جسده عشان كده لما جه يتكلم في الاول عن جسد المسيح عن حجاب اول حاجة ذكرها قال ايه اسمنجون سماوي وفعلا لما تقروا الاناجيل بتدقيق تلاقوا ان السيد المسيح رب المجد طول فترة حياته من ساعة ما بدأ الخدمة بيثبت له انه ابن الله عارفين بعد القيامة بدأ يثبت ايه نفسه عجيبة اصل قبل القيامة لازم يثبت لاهوته عشان يؤمنوا ان هو وقال لهم كتير وقال لهم يوحنا عنه الذي من الارض ارضي ومن الارض ايه يتكلم والذي من السماء هو سماوي الرب يسوع اول كلمه يقولها لهم قال لهم ايه ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء عشان كده لما يجي يتكلم عن الاسماء عن الحجاب يبدا بايه بالاسمنجوني مش يبدا بالبر يبدا بالسماوي اللي جاي يخلصنا السماوي ده اللي جاي ايه بعد ما قالك منجونة حط جنبه ايه ارجوان السماوي ده هو الملك عشان كده اول ما اتولد اللي اتولد ده منين من السماء الروح القدس يحل عليك وقوت العلي ايه تظللك دي كلمة ركيكة على فكرة لكن في النص اليوناني كلمة اقوى قوة العلي ايه في اللفظ اليوناني معناها بالحرفي قوة العلي تحتضنك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تحتضنك لأن المولود منك إيه؟ قدوس سماوي جنب الإسمنجون حط إيه؟ الإرجوان عشان كده أول ما اتولد السماوي ظهر إيه؟ الإرجوان ظهر عن على لسان مين؟ ها؟ الملاك قال إنه سماوي المولود منك ايه قدوس سماوي طب ومين اللي قال ان ملك المجوس اين المولود ملك اليهود اتينا خلي بالكم لنسجد له الناس دول جبابره ملوك المجوس جايين من فارس اي ايران جايين المشوار ده بالجمال في الصحراء ثلاث اربع شهور عشان يدوروا على طفل صغير يسجدوا له طفل طفل مولود جديد ما كملش سنتين جايين يسجدوا له كان تهز طولك عشان طفل هو الطفل ده هيحس بيك الطفل ده هيشعر لا جايين يذكروا هم صحيح اول ما رسيوا غلطوا في العنوان رفعوا على بيت الملك هرودس افتكروا ان الملك لازم هيتولد في بيت ايه في بيت ملك لكن الكتاب شاور قال لك لا ده بيت لحم ظهر لهم النجمه قال لهم تعالوا عشان كده ايه اللي خلى النجمه اول ما دخلوا اورشليم اختفى اختفى ليه منهم لانهم غلطوا في العنوان ما مشيوش ورا النجمه على طول اول ما وصلوا البلد قال لك بس متشكر ايها النجم نروح بقى نسأل عن ملك نشوف ما لازم من بيت الملك لازم من العيلة المالكة اللي هيبقى ملك لازم يطلع من العيلة المالكة اختفى مش محتاجين لي خلاص لما تفشلوا هتلاقوني قدامكم سنجوني سماوي ارجوان عشان كده هنا يبدأ بيه اسمنجوني الحجاب سماوي اللي جاي يتذبح ده ينشق وليه الانشقاق يقول لك وانشق حجاب الهيكل من اعلى الى اسفل ينشق ده رمز ليه رمز للانتقام عارفين بالكم رمز للانتقام فاكرين الرب يسوع يقول لك ايه ويل لذلك العبد الكذاب الذي اذا جاء سيده يجد ياكل ويشرب الحق اقول لكم انه ايه يشق من وسطه يشق من وسطه يعني يمسك يشق نصين قمة الانتقام يقول لك ده انا اشطر نصين اخل كله نص في ناحية الغضب كله نزل على الجسد وانشق من اعلى من السماوي الى ايه الى اسفل المقص نزل من فوق دخل في السماوي ودخل في الملك اليهود وطلبوا وصلوا للموت القرمز بعد ما مات اتضح النبار عشان كده جاب البص المبروم في في الاخر المقص جه عند كلمة بار وعصر يا نهاري ده الموت ما يموتوش غير مين غير الخاطي أجرة الخطية يموت وأنا الموت دخل في واحد مغلط وما دام دخل الموت غلط يبقى لابد أن ينكسر المقص بتاع الموت ينكسر الموت عشان كده احنا بنقول بالموت ايه داس الموت المقص بتاع الموت لو فات اي واحد فينا يعمل ايه يجيبه للنهاية لان اخرتنا ايه خطيين اخرتنا خطية يبقى اذا الرب يسوع سماوي بص الحجاب سماوي ملك يموت وهو بار موت مبروك الأربعة دول إيه يقول لك الأربعة دول الحجاب واقف على أربعة أعمدة يعني تقدر تشوف القصة دي في الأربعة أناجيل تشوف وجوه الخلاص اللي تم في متى ومرقس ولوقا ويوحنا واخدين بالكم؟ لو يقول لك إيه؟ خلي بالكم هنا تصنع الحجاب ده أسمنجونة ورجوان وقرمز وبص مبروم إيه؟ صنعت صنعت إيه؟ حائط حاذق حائط يعني ايه يعني ترزي او خياط حاذق يعني ايه يعني متمكن مين هو الحائط الحاذق روح القدس روح القدس يحل عليك روح القدس ما ياما اتولدوا اطفال كثيرة ما هي مريم العذراء سألت قالت له كيف يكون هذا وانا لست اعرف ايه رجلا قال لها يا بنت هو فيه راجل قدر يجيب راجل فيه رجل قدر يجيب راجل بلا خطية راجل ايه اركن الراجل على جنب ما ياما جابوا الرجال رجال وانهى الموت على كل الرجال انهى على الكل رجل ايه هي مش محتاجة رجل انا من البداية قلت لحواء ما قلت لهاش ان نسل ادم ده انا قلت ان نسل ايه المرأة لان النسل بالنسبة للرجل ينسب مين لمين للرجل لكن ما ينسبش لمين للمرأة عارفين لو الناس ينسب للمرأة يبقى ما عملناش حاجة عشان كده اللي يقول عن المسيح ان المسيح ابن مريم ده ما يبقاش عمل حاجة هي مريم هي الراجل اللي ينسب ليها الا اذا كانت جابته لقيط لكن ينسب للقوة اللي جه منها القوة اللي حطت البذرة ووضعتها ابن العلي ايه يدعى ابن العلي يدعى نزل المقص فضل يقص وصل للبوس المبروم لما اتكسر البوس المبروم انتقل البوس المبروم لينا انتقل بر المسيح من الصليب لينا عشان كده المجد كان يبدا بايه بالبوس المبروم نرجع بقى للاول يقول ايه ده اما المسكن فتصنعوه من عشر شقق اشمعنى عشر شقق اصل المسكن عبارة عن جزئين قدس وقدس الاقداس عشان تبقوا عارفين القدس يغطوه خمس شقق وقدس الاقداس يغطوه ايه خمس شقق قدس الاقداس رمز للسماء والقدس رمز للمؤمنين في الارض ادي السمائيين وادي الارضيين الكهن احنا مش بنقول للرب جعلنا ملوكا ايه وكهنة لله ابيه بندخل ايه القدس لكن هل نستطيع ان ندخل قدس الاقداس قال لك لا قدس الاقداس ما يدخلوش غير مين غير رئيس الكهنه وفعلا رئيس الكهنة بتاعنا الرب يسوع يقول لك دخل بنفسه إلى الأقداس صانعا فداء أبديا إيه هي الأقداس اللي جلس عن يمين الآب جلس عن يمين العظمة ده في الأقداس بجلوس المسيح عن اليمين أجلسنا معه يعني بيمثلنا هناك لغاية ما يعد المكان ويكمل المؤمنين يأتي إيه ويأخذنا وبيقول لنا حيث أكون أنا تكونون أنتم يعني إحنا كمان هندخل إلى الأقداس والحجاب انشال بالصليب بس إحنا دلوقتي لسه في غربة إيه؟ في غربة العالم لسه في غربة العالم عشان كده هنا بيقول إيه؟ خمسة وخمسة الخمسة عشان تبقوا عارفين دايما رقم خمسة رمز لوجود الله مع البشرية لان دايما يرمز للبشرية برقم كام اربعة البشرية يرمز بها برقم اربعة ليه لان جهات الارض ايه اربعة زوايا الارض اربعة فصول الزمن اربعة فدايما رقم اربعة حتى يقول لك ايه نادي للملاك الذي يمسك بزوايا الارض ايه الاربعة فرقم اربعة ده رمز الايه رمز للارض الناس اللي في الارض العالم كله عشان كده الخلاص اللي اتقدم اتقدم على أربعة والأناجيل اللي اتقدمت أربعة عشان كده الإنجيل مقدم لإيه؟ للبشرية كلها ويخرج ببشارة الملكوت فين؟ في المسكونة كلها شهادة لهم يبقى إذا رقم أربعة ده رمز للبشرية لما نضيف لهم الخامس الخامس هو إيه؟ الله معنا وجود الله في وسطينا عشان كده كلمة برام في اللغة العبرية كلمة تتكون من أربع حروف يمكن في العربي خمسة اه لكن هي برام مش فيهاش الألف في برام حاطين لها رقم خامس حرف خامس اللي هو حرف ايه؟ حرف الهين عشان كده سماه إبراهيم نقلوا من إبرام لإبراهيم الخامس حرف الهي والهي دي ده أحسن أو أقوى حرف يوجد في اسم مين؟ الله يعني يشترك في اسم الله الله يهوى الوهيم الالوهه اهيا لاهوت الهي دايما ايه تدخل فيها فحط حرف الجيم يعني حط الله فينا عشان كده كلمة خمسة يعني معناها مسؤولية الله الكاملة المسؤولية الكاملة يرمز بيها في الخمسة لما جه يقدم جراحاته قدمها خمسة لما جه يشبع شبع بخمسة خمس خبزات يعني كمال البركة مسؤوليته كمال الدم اللي بينزف علشان يطهرنا دي مسؤوليته كمال الشبع دي مسؤوليته كمال الوجود معنا كل الأيام دي مسؤوليته ادي رقم خمسة ده الرقم ايه بتاع خمسة فبيقول له حسب شقق خمسة وخمسة ده حتى المسؤولية اللي اتوضعت على البشرية في الناموس اتوضعت في ايه في عشر وصايا عشر وصايا والإنسان فشل في الوصايا لأن من أخطأ في واحدة قد صار مجرما في الكل فهنا بيقول له إيه عشر شقق بوس مبروم يبدأ بإيه بالبر اللي أنهاه يسوع على الصليب النجاح اللي جابه المسيح على الصليب ده هو بقى البداية بتاعتنا يا أحبائي أريد أن أنبهكم لنقطة معينة العالم كله يقول لك اشتغل عشان تاخد اشتغل تاخد لما بتشتغل بتقبض امتى في اخر الشهر صح ولا لا لكن الايمان المسيحي يقول لك خد عشان تشتغل خد عشان تشتغل